السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذا اللقاء وما زلنا مع سورة الحشر وهنبدأ إن شاء الله من الآيات 18 و19 و20 يلا بينا كلنا نحفظ كده الآيات دي نقول المعاني الأول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وأخلصوا في إيمانهم اتقوا الله واحذروه في كل ما أمركم به ونهاكم عنه ولتنظر نفس أي كل نفس ما قدمت لغد قدمته ليوم القيامة واتقوا الله أعاد الله طلب التقوى للتأكيد إن الله خبير أي عليم بما تعملون من الطاعات والمعاصي ولا تكونوا يا معشر المؤمنين كالذين نسوا الله من اليهود والمنافقين فأنساهم أنفسهم فلم يعملوا ما ينفعها في أخراها أولئك الناسون هم الفاسقون العاصون لربهم لا يستوي أصحاب النار الذين نسوا الله فاستحقوا عذاب النار وأصحاب الجنة الذين اتقوا الله أصحاب الجنة هم الفائزون بنعيم الله ورضوانه تعالوا بقى نشوف الأحكام يا أيها الذين آمنوا كل الكلمة دي أو الكلمات دي كلها مرققة شوف يا أيها الذين طلع لسانك في الذال آمنوا احنا قلنا ما دام الهمزة في وسط السطر اديها ألف كاملة هنا بقى ما تقولش اتقوا الله الطاء ولا التاء التاء في القرآن تاء إذا ما تقولش الطاء اتقوا الله هنا الواو بتلغى لأنها ساكنة يعني إيه ساكنة بدون تشكيل واللام بتاعت لفظ الجلالة برضه ساكنة فالواو بتثبت إذا وقفت تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا وده تعليمي مش وقف يعني كده لا لكن عند الوصل ولازم نوصل تقول ايه اتقوا الله اذا هنا بلغي الواو دي ولتنظر نفس هنا النون بدون تشكيل بنغنها وبنخفي لا وبنفخم هذه الغنة شوف ولتنظر الراء هنا ساكنة ومفخمة نفس كل الكلمة مرققة إنما نفس تنوين وبعد ميم بيحصل إدغام نفس ما واخد بالك قدمت الدال رقاقها ليه جنب قاف ما تقولش قدمت مثلا قدا قدمت لغدا إذا وقفت قلقل الدال كل دال في القرآن تقف عليها قلقلها لأنك هتقف بالساكن عليها لغدا إنما هتوصل ولا مانع من الوصل تقول لغد واتقوا الله هنا بقى تنوين التنوين كسرتين وبعد واو والواو من حروف الإدغام هنا إدغام بغنة واتقوا الله خدناها ايه إن الله هنا ما نقولش إن الله إن لا رأى النون إن شوف إن الله ولفظ الجلالة هو المفخم اله بقى لازم ترققها إن الله ها مش إن الله خبير إن الله ها لا إن الله خبير الخاء في القرآن ما دام مفتوحة تبقى خاء ما تقولش خبير خاء خبير بما تعملون هنا المفروض يبقى في عندك ضمتين خبير لكن التنوين اللي بعده ب بيحصل اقلاب بيقول لك لو سمحت اقلب التنوين الى ميم واخفيه وغنه يبقى العلماء بيسموه اخفاء واقلاب مع الغنه شوف خبير بما ما تضمش شفايفك وتقول لي خبير ب... لا ولا تقول خبير بما واخد بالك خبير بما تعملون كلها مرققة ولا تكونوا برضو كل الكلمة مرققة هي. كالذين ما تنساش انك تطلع لسانك في الدال نسوا الله الواو اللي احنا قلنا عليها بتلغى بتاعت اتقوا الله هنا برضو نسوا الله واخد بالك لانها برضو شكلها نفس الحكم فأنساهم هنا في غنة ما تنساش شوف فأنساهم بعد نهاية السين ألف أهي هي مش مكتوبة في المصحف لكن فيه ألف صغيرة عشان تمدها تقول إيه فأنساهم أنفسهم برضو هنا في غنة بتاعت النون إخفاء برضو عشان الفين من حروف الإخفاء أولئك الواو دي عليها خمسة بيسموها حرف علة إذا لقيت حرف مكتوب عليه خمسة كده مرسوم عليه خمسة الغي الحرف ده من النطق شوف أولاء يعني بقى شوف الهمزة وبعدين اللام على طول أولئك أو ده مد بقى واجب لازم تمد أربع حركات أولئك هم الفاسقون أنا مش عاوزك تقول لي هم الفاسقون الفا الفاء والسين سي الفاسقون لا يستوي لما بتبقى الآية كلها حروف مرققة ما فيهاش صعوبة في النطق إنما شوف اللي بعدها هتقول إيه أصحاب آه لا الألف أو الهمزة إيه آه والحاء إيه حاء واخد بالك أحباب شوف أحباب ها هنا تقول لا يستوي أصحاب أصحاب النار اللام دي شمسية بتدغم في النون ما تقولش أصحاب ألا النار لا أصحاب النار وأصحاب برضو نفس النطق الجنة كل نون لازم تقولناها ما دام عليها الشد الجنة أصحاب الجنة برضو انت خدتها اهي دي ودي خدتها هم الفائزون اهو ده برضو المد الواجب وتعالوا نحفظ الثلاث ايات دول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أرجوك ما تحفظش آيات على آيات إلا إذا كنت تجيد الحفظ زي الفاتحة تماما خلصت من الآيات دي ننقل على آيات تانية هنقرأ دلوقتي أو نقول المعاني بتاعت الآيات رقم 21 و22 و23 و24 من آخر سورة الحشر لو أنزلنا هذا القرآن العظيم بما فيه من عظات ووعد ووعيد على جبل ووعى ما فيه وتدبره لرأيته يا محمد أو يا من شأنه الرؤية خاشعا ضارعا لربه متصدعا متشققا من خشية الله وتلك الأمثال القرآنية ومنها هذا المثل نضربها للناس لعلهم يتفكرون ويتعظون هو الله الذي لا إله إلا هو ولا رب غيره ولا معبود سواه عالم الغيب والشهادة أي عالم كل غيب وكل مشاهد وكل ما يراه ولا نراه هو الرحمن كثير الرحمة التي وسعت كل شيء الرحيم أي العاطف على خلقه بالرزق هو الله الذي لا إله إلا هو كرر الله جل شأنه هذه الصيغة لتأكيد معنى التوحيد الذي جاءت به جميع الديانات السماوية منذ إبراهيم الملك أي الحاكم في الناس حكما عادلا لا يمكن نقضه القدوس أي المنزه تنزيها مطلقا السلام الذي يمنح السلامة للعاجز من المكارة ويخلصه من الشدائد في الدارين المؤمن أي واهب الأمن وطمأنينة النفس المهيمن أي الرقيب المسيطر على كل ما في السماوات وما في الأرض العزيز الغالب الذي لا يغلب الجبار القاهر لخلقه على ما يريد المتكبر أي الشديد الكبرياء والعظمة والجلالة سبحان الله عما يشركون أي تنزيها له عن إشراك الكفار به آلهتهم وأصنامهم هو الله الخالق وحده للكائنات بمقتضى حكمته البارئ أي المميز خلقه بعضه من بعض بالأشكال المختلفة المصور أي الموجد لصور الأشياء والناس له الأسماء الحسنى التي تفوق كل اسم حسنا وروعة وبهاء يسبح له ما في السماوات والأرض كما قلنا في أول السورة وهو العزيز الكامل العزة والغلبة والقدرة الحكيم الذي لا يخلق ولا يعمل شيئا إلا بمقتضى حكمة رفيعة تعالوا برضو نشوف الأحكام اللي في هذه الآيات لو أنزلنا نون وبعدها زين اهي برضه هنغن ونخفي والغنة بمقدار حركتين والحركة بمقدار واحد اتنين يبقى نفس يستمر واحد اتنين لو أنزلنا هذا المدود قد بعض وفوق اله الألف اهي عشان تقول هذا طلع لسانك في الذال بقى زي ما هنخدنا القرآن ادي الهمزة في وسط السطر على جبل كل جيم في القرآن لازم نعطشها شوف ما نقولش على جبل لا جاء جبل جبل لرأيته هنا تنوين جبل بعد لام يبقى ادغام كامل بدون غنة هنا ما تغنش بقى على جبل لرأيته لرأيته كلها مرققة في واو صغيرة بعدها الضمير اهي عشان تقول ايه عند الوصل لرأيته خاشعا احنا قلنا الخاء المفتوحة خاء مفخمة دائما الشين هنا شي خاشي خاشعا خاشعا متصدعا انا عاوزك تكون دقيق قوي في نطق هذه الكلمة لان عندك صاد وبعدين عندك دال الدال هتضيع منك اذا ما طلعتهاش دال خالص هتطلع ضاد قول لي متى ما تقولش مطا غلط متصدي غلط متصدي متصدعة من خشية الله طالما ان التاء هنا المربوطة مكسورة يبقى هنرقق لفظ الجلالة ما دام اللي حرف اللي يسبق لفظ الجلالة مكسور رقق لفظ الجلالة من خشية الله وتلك الأمثال كل الكلمة برضو مرققة نضربها غلط ما انت بتقول نا نضربه النون في القرآن نا هنقول نا نضري شوف نضربها للناس ولذلك شوف النون بتاعت الناس مرققة ازاي اذا ما تقولش نا نضربها لانك لسه انت قايل دلوقتي ايه للناس لعلهم كل الكلمة هي مرققة هنا ما نقولش يتفكرون يا طافا غلط كلها وانت قلتها لي غلط كده علشان الراء هي مفخمة مضمومة انما هنقول ايه يتفكرون لعلهم يتفكرون هو الله هنرقق الواو هو هو الله ما تقولش هو الله هو لا هو هو الله الذي لا إله إلا هو خد بالك من المدود وده كمان اسمه مد التعظيم ده هنمد هنا أربع حركات علشان المد بعده همزة لا إله إلا هو إذا وقفت تقول إلا هو ليه بنسكن الحرف اللي معانا هنوصل وده وقف كويس برضه هنقول لا إله إلا هو عالم الغيب يبقى أنا بفتح الواو هنا عالم الغيب الغين احنا قلنا مدام مفتوحة تبقى مفخمة والشهادة هنا بعد اله في ألف عشان تقول والشهادة تمدها ألف كاملة هو الرحمن برضو الواو بقول لك خد بالك منها ما تفخمهاش الرح ما نقولش الرحمن مثلا الرحمن لا الرحمن مان شوف الميم في القرآن ما الرحيم وبرضو الراء ما دام مفتوحة ما تقولش الرحيم الراء الرحيم هو الله خدناها الذي لا إله إلا هو خدتها أنت هو الملك كل الكلمة حروف مرققة القدوس رأى الدال دي قل لي القدو دو القدوس السلام في بعد اللام ألف أهي عشان تقول إيه السلام المؤمن برضو الكلمة كلها الحروف مرققة المهيمن ما فيهاش مشكلة في النطق العزيز شوف كل الحروف مرققة ازاي الجبار هنا الراء المفخمة سواء هتوصل أو هتقف لأنها مضمومة وهنا ما تقولش الجبار واخد بالك الجبار با لا الجبار واخد بالك الجبار الراء بس هي المفخمة المتكبر طب هنا الراء مضمومة المتكبر وقبلها برضو الراء مضمومة المتكبر الراء نفخمها عند الوصل فقط لكن إذا وقفت الراء مدام بيسبقها حرف مكسور وهتقف عليها ترققها تقول إيه المتكبر شوف إنما عند الوصل الجبار المتكبر سبحان الله واخد بالك لكن هنا برضو الوقف لا بأس به كويس يعني سبحان هنا السين ما هي الصاد أو بين السين والصاد إذا ما تقولش سبحان واحنا قلنا الباء مرققة دائما والحاء كمان مرققة فهنقول ايه سبحان شوف وبعد نهاية الحاء في ألف عشان تقول ايه بقى سبحان إذا وصلنا ولازم توصل طبعا النون هنا هنرققها فما نقولش سبحان الله واخد بالك انت خد بالك من فن النطق ما نقولش سبحان الله ليه النون كلها مرققة في القرآن فهنقول ايه سبحان الله هنا لفظ الجلالة مفخم عما يشركون كل ميم في القرآن لازم تغنها ما دام عليها الشدة عما يشري شوف الراء هنا مكسورة بقى يشركون هو الله خدناها الخالق هنا بعد القاف في ألف عشان تمدها الخاء وبعدين اللام هنا مكسورة فتكون أكثر رقة لا لي هنا الخاء لي الخالق البارئ إذا وقفت البارئ المصور هنا شوف ال ما تقولش المصور مصور لا الواو هنا مكسورة ومرققة واحنا قلنا الحرف المكسور يكون أكثر رقة المصور واحنا قلنا الراء اللي أسبقها حرف مكسور تعمل فيها إيه أيوة كده احنا قلنا هترقق لكن عند الوصل أهي مضمومة فهنفخمها المصور له الأسماء هنا مد واجب المد والهمزة في كلمة واحدة عند الوصل وعند الوقف لازم تمد الحسنى كل الكلمة مرققة وفوق الياء بيقول لك حول الياء إلى ألف كاملة الحسنى يسبح كل الكلمة برضو مرققة له إذا وقفت بس ده مش واقف فهنوصل في واو صغيرة بين الهاء وبين الميم عشان تقول ايه يسبح له ما في السماوات هنا بتثبت الواو الصغيرة اللي مش باينة دي هي بنمدها حركتين وبعدين بلغ الياء الظهرة الكبيرة دي هي عشان ساكنة وبعدين من عندك اللام بتاع السماوات ساكنة فبتتخلص من الايه الساكن الاولاني ما في السماوات وفوق الميم او بعد الميم الف اهي وبعد الواو الف عشان تقول ايه السماوات والارض ما نقولش والارض احنا اتفقنا نقول والآن والارض وهو خدناها العزيز خدناها الحكيم كلها حروف مرققة تعالوا بقى نتمتع ونحفظ بقية سورة الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم ونبدأ مع بعض من أول سورة الممتحنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نشوف معاني الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء حذر الله سبحانه المؤمنين من موالاة أعداء الدين وكرر ذلك في العديد من الآيات وسبب نزول هذه الآية هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين عزم على فتح مكة كتب واحد من الصحابة إلى قريش بذلك فأوحى سبحانه إلى نبيه بما كان من هذا الكتاب فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الكتاب ولما اطلع عليه سأل المرسل فاعتذر بأن له أهلا في مكة يخاف عليهم من المشركين فصانعهم وهو على دينه فنهى سبحانه عن مثل هذه المصانعة لأنها تضر بمصلحة المسلمين وهذه الآية حجة قاطعة على من يتخذ يدا عند أعداء الدين جلبا لمصلحة أو دفعا لمضرة عن نفسه أو عن غيره يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق وهو القرآن ودين الإسلام يخرجون الرسول وإياكم من بلدكم مكة أن تؤمنوا بالله ربكم أي لإيمانكم بالله ربكم إن كنتم خرجتم من مكة جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي لإعلاء كلمتي تسرون إليهم بالمودة عتاب لهذا الصحابي وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم من مودة الأعداء ومن يفعله منكم فقد ضل أي أخطأ سواء السبيل أي الطريق السوي إن يثقفوكم أي إن يظفروا ويتمكنوا منكم يكونوا لكم أعداء ولا ينفعكم ما تحاولونه من مودتهم ويبسطوا إليكم أي يمدوا إليكم أيديهم وألسنتهم أي فعلا وقولا بالسوء أي بما يسوءكم من القتل والأسر والشتم وغيره وودوا أي وتمنوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم أي قراباتكم المعادية لكم ولا أولادكم الذين يوالون المشركين يوم القيامة يفصل الله بينكم وبين أقاربكم وأولادكم والله بما تعملون بصير يجزيكم به جزاء عادلا تعالوا بقى نشوف الأحكام في الآيات دي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كل الكلمة مرققة أو الكلمات دي كلها مرققة وخدناها لا تتخذوا الخاء مش مرققة لكن في آخر درجات التفخيم لا تتخي لا تتخذوا عدوي وعدوكم كل الحروف دي برضو مرققة أولياء أهو ده المد الواجب عند الوصل وعند الوقف لازم تمد للمد والهمزة في كلمة واحدة تلقون شوف أنا اسمع أنا قلت إيه تلقون مش طلقون طلقون ما تنفعش طلقون دي أنا عاوزك تقول لي تلقون القاف هي المفخمة إليهم إليهم إذا وقفت اقفل شفايفك هنا عند الميم شوف إليهم إنما عند الوصل الميم دي بدون تشكيل وبعدها به فبيحصل لها إخفاء هنا إليهم بالمودة ما تضمش شفايفك ما دام ما عليهاش السكون الكلام ده لو عندها السكون وعليها السكون ضم شفايفك إنما هنا انفراج في الشفايف إليهم بالمودة بالمودة الدال هنا مشددة شوف بالمودة لكن لا تغن وقد الواو هنا رققها وكل واو في القرآن رققها لكن هنا اظهرها انها مرققة علشان جنب القاف ما تقولش وقد و لا و وقد والدال هنا برضو رققها فخم بس القاف وقد هنا برضو ما نقولش كفر كافا غلط كفى وقد كفى رو الراء هي المفخمة بما جاءكم أي جاءكم زي أولياء برضو مد واجب لازم تمد المد والهمزة في كلمة واحدة هنا بتنتهي بميم جاءكم والكلمة التي تليها بتبدأ بميم يبقى هنا الميم دي مع الميم دي إدغام بغنة بما جاءكم إيه شوف بقى من إيه من الحق لا مما من الحق رأى النون من الحق يخرجون الراء مرققة يخرجون الرسول شوف سول مش الرسول الراء شوف الرسول لا الرسول وإياكم شوف الياء هنا مشددة وإياكم لكن أرجوك اوعى تبدأ وتقول وإياكم أن تؤمنوا لا ده لازم تكمل الآية يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم شوف بالله البه مكسورة يبقى لفظ الجلالة هنا مرقق ربكم شوف البه مكسورة برضو الراء هي مفخمة را ربكم ادي الميم اللي تقفل فيها شفايفك اللي عليها السكون ربكم إن كنتم عندك اتنين غنة هنا هنا نون إخفاء وهنا برضو نون إخفاء الكاف من حروف الإخفاء والتاء من حروف الإخفاء خرجتم خرجتم الخاء مفخمة لأنها مفتوحة والجيم بنقلقلها لأنها عليها السكون خرج شوف خرجتم وادي الميم هي الساكنة اهي اقفل هنا فيها شفايفك جهادا بعد اله في ألف عشان تمدها ألف كاملة عند الوقف تقول جهادا كل فتحتين على حرف يدوك ألف كاملة إلا إذا كانت على تاء مربوطة جهادا في سبيلي هنا غنينا وأخفينا الغنة شوف جهادا في في سبيلي شوف السين انت قلتها صحيحة ازاي فوق قلت ايه الرسول صوم هنا سا سبيل كل سين مرققة في القرآن سبيلي وبتغاء وبط لا وبتي شوف رقق الب ورقق التاء فخم هنا بقى ايه الغين بالمد كمان بتاعها وبتغاء ايه بقى الهمزة ايه بقى تقول ابتغاء أما وابتغاء مرضاتي خطأ دي خطأ وده خطأ الهمزة قلتها خطأ والميم كمان انت فقمتها خطأ وابتغاء ما واخد بالك وابتغاء ما مر الراء هي المفخمة والضاد كمان بالمد بتاعها كمان مرضاتي التاء هنا مرققة بالياء تسرون شوف السين هنا تسي تسرون الراء هي المفخمة إليهم جات لك الميم بعدها الباء اللي خدناها الإخفاء إليهم بالمواد خدناها وأنا أعلم كل أنا في القرآن عند الوصل الغي الألف بتاعت وأنا تقول وأنا أعلم كل أنا في القرآن كأنها نون فقط شوف وأنا أعلم أعلم كلها مرققة بما مد أربع حركات عند الوصل لأن ده بقى مد منفصل مش متصل المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى بما أخفيتم برضو ما نقولش أخفيتم أخ آه آه لا آه أخفيتم وادي الميم الساكنة بنظهرها وما برضو نفس الحرف مد وبعده همزة عند الوصل أمد أربع حركات إنما إذا وقفت أقول وما وده مش وقف تقول وما أعلنتم النون بدون تشكيل أهي عايزة غنة لأنها بعدها التاء والتاء من حروف الإخفاء هنا حرف وغنة ومن يفعل شوف اله ظهرت ازاي عشان اصلها ضعيفه فانا لازم اظهرها ومن خد بالك النون اهي وبعدها ياء الياء بقى من حروف الادغام بقى ومن يفعل ومن يفعله منكم هنا النون بعدها الكاف الكاف من حرف الإخفاء وادي الميم جات لك برضه ميم الإظهار دي فقد خدناها ما نقولش فا فقد ضل ضل ها ضل إذا وصلت تقول ضل وإذا وقفت تقول ضل رقق اللام هنقول ضل سواء دي الماء المد الواجب لازم تمد أربع حركات السبيل السبيل كلها مرققة إن يفقفوكم شوف يفقى طلع لسانك في الثاء وما تقولش يا ما تقولش إن يف يا يا لا يا يفقفوكم كل ياء في القرآن مرققة ولذلك شوف هتقول ايه يكونوا شفت لسه بتقول يا وجيت هنا تقول ايه يا اهي دي المطلوبة يكونوا لكم ما تقولش لكم لكم أعداء مش أنا بقول لك كل فتحتين على أي حرف من الحروف الهجائية بيدوك ألف كاملة عند الوقف إلا إذا كانت تاء مربوطة أهي جات لك على همزة عند الوقف تقول إيه أعداء إنما هنوصل ولازم توصل هنا في واو الواو من حروف الإدغام هندغم هنا أعداء ويبسطوا هنا ما نقولش ويا برضو الياء جات لك والباء مرققة والسين مرققة أما قلت ويبسطوا ليه عشان الطاء لا ادي كل حرف حقه ويبسطوا إليكم أهو ده المد المنفصل مد وبعده همزة إليكم كلها مرققة أيديهم برضو كل الكلمة مرققة وألسنتهم هنا أنا وقفت ضميت شفايفي عشان هقف وهسكن الميم لكن عند الوصل هل الميم دي عليها تشكيل لا بعدها باء ها خدناها وألسنتهم بالسوء أهو بالسوء ده المد الواجب المد والهمزة أهي في كلمة واحدة وودوا رقة لو ايه بقى تكفرون طا تك غلط لو تك شوف لو تكفرون الراء هي المفخمة لن تنفعكم نون وبعدها برضو التاء من حروف الإخفاء ونون وبعدها ف برضو من حروف الإخفاء هنا غنة وهنا غنة والميم سكنها لأنها إيه عليها السكون لن تنفعكم أرحامكم أرجوك ما تقولش أرحامكم أرحا تنفع أرحا دي ولا أرحا طب شوف أرحامكم والميم ساكنة واظهرها ولا مد أربع حركات عشان بعدها همزة اهي ولا أولادكم وادي الميم يوم القيامة شوف يوم ال... مش تقول لي يوم القيامة ألقي يوم القيامة برضو ما نقولش يفصل ما انت لسه قلت يوم تقول لي يفصل يا يا راجل هي دي هي دي اليه دي هي اللي هي الجيز دي يا أخي يفصل بينكم والله ما تقولش بقى وا والله و والله بما تعملون ها بصير با با بصير وانا قلت لك ما دام الراء يسبقها يا عند الوقف هنرقق الايه الراء تعالوا بقى نحفظ الايات دي علشان نصلي بيها ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير تعالوا بقى مع بعض نشرح المعاني بتاعت الآيات رقم أربعة وخمسة وستة قد كانت لكم أسوة أي قدوة حسنة في إبراهيم والذين معه أي المؤمنين به إذ قالوا لقومهم المشركين إنا براء منكم أي أبرياء تبرأنا منكم ومن كفركم ومما تعبدون من دون الله من آلهتكم وأصنامكم كفرنا بكم أي بدينكم وبدا أي ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وسنستمر على ذلك حتى تؤمنوا بالله وحده لا شريك له ويستثني الله من ذلك قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك ربي وما أملك لك من الله من شيء أي لا يملك لأبيه سوى الاستغفار لعل الله يهديه أما منع العذاب فلا يملكه ويقول إبراهيم وأتباعه ربنا عليك توكلنا واعتمدنا وإليك أنبنا ورجعنا وإليك المصير في الآخرة والمآب ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا تحتمل هذه الصيغة معنيين ربنا لا تسلط علينا الكافرين فيفتنوننا بعذاب لا نطيقه أو ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فتقتر علينا في الرزق وتقلله وتبسطه لهم وتوسعه فيظنون انهم على الحق ونحن على الباطل واغفر لنا ذنوبنا ربنا انك انت العزيز الغالب الذي لا يغلب الحكيم الذي لا يفعل شيئا الا بمقتضى الحكمه لقد كان لكم فيهم اي في ابراهيم ومن معه أسوة حسنة تكرار للتأكيد لمن كان يرجو الله أي لقاءه واليوم الآخر للحساب والجزاء ومن يتولى أي يعرض عن الاقتداء بهم فإن الله هو الغني عن خلقه الحميد في كل أفعاله تعالوا بقى هنشوف الأحكام اللي في الآيات رقم أربعة وخمسة وستة قد إذا وقفت وإذا وصلت الدال قلقلة لأن كل دال في القرآن عليها السكون قلقلة قد كانت المدود ادي الحرف حقه كانت لكم رقة اللام أسوة برضو الكلمة كلها مرققة أسوة تنوين وبعده حاء الحاء بقى من حروف الإظهار هنا بقى ما تغنش إذا لقيت تنوين وبعده حاء ما تغنش أسوة ح- ما تقولش أسوة ح- لا أسوة حسنة حسنة اتعلم الحروف من حسنة دي شوف حسنة شوف كلها مرققة حسنة في هنا بقى التنوين بعده فه الفه من حروف الإخفاء هنقول إيه حسنة في في ندها أربع حركات إذا وصلت ولازم هنوصل ليه علشان بعد المد ده همزة في إبراهيم زي ما قلت لك الدال اللي عليها السكون لازم نقلقلها الب اللي عليها السكون لازم نقلقلها إب شوف إبراهيم وبعد الراء في ألف عشان تمد الراء حركتين إبراهيم والذين مع والذين كلها مرققة مع برضو كلها مرققة هنا عندك واو صغيرة وفوقها شرطة عريضة واخد بالك أي أيوة اللي بين اله وبين الهمزة دي عشان إذا وصلت ولازم هنوصل تقول إيه والذين معه إذ قالوا إنما إذا وقفت تقول إيه والذين معه بدون مد إذ طلع لسانك في الذال قالوا اللام رققها لقومهم الكلمة دي إيه؟ ما فيهاش ال القاف مفخمة لقاء لقومهم إنا عند الوصل وعند الوقف النون لازم تغنها بمقدار حركتين لأن كل نون في القرآن زي ما أنت عرفت عليها الشدة لازم تغنى براء إذا وقفت وده مد واجب علشان المد أهي الهمزة وبعدها الشرطة عريضة وتحتها الألف أهي عشان تقول براء إذا وقفت أقف على همزة إذا وصلت براء منكم النون بدون تشكيل عايز غنة عشان بعدها الكاف والكاف برضه من حروف الإخفاء ومما الميم الأولى مكسورة الميم الثانية عليها الشدة شوف ومما إذا ما نقولش ومما ومما تعبدون لا لازم تفرق بين الميم دي والميم دي ومما تعبدون شوف تعبدون كلها مرققة من دون الله خد بالك من كل غنة في القرآن اوعى تضيع غنة هنا بقى نون بدون تشكيل هنخفيها ونغنها لأن بعدها الدال والدال من حروف الإخفاء من دون الله هنقول ايه بقى كفرنا كفرنا بكم كفا ولا كفى كفرنا هنرقق الراء هي المفخمة فقط في هذه الكلمة بكم الب اظهرها انها مكسورة بي احنا قلنا الحرف المكسور اكثر رقة با بي بكم ولذلك شوف التانية وبا وبدا دي بي بكم دي ايه وبدا والتانية برضو با بيننا وهنا برضو وبينكم شوف وبين ما تقولش بقى وبينكم العداوة وبينكم مي لا الميم هنا مضمومة سكنها إذا وقفت لكن ضمها إذا وصلت وبينكم العداوة العداوة بعد الدال ألف أهي عشان تمدها ألف كاملة العداوة والإيه والبغضاء والبا تنفع ولا والباء والبغضاء الغين والضاد والالف كمان المد بتاعها هم المفخمين انما والباء مرققه والبغضاء هنا الهمزه برضو طلعها مرققه وبعدين انت عندك همزتين جنب بعض شوف والبغضاء آ شوف ادي همزه مضمومه وبعدين همزه مفتوحه ودي مرققه ودي مرققه ابدا اذا وقفت طبعا انت عرفت ان الفتحتين بيدوك الف كامله حتى اشوف الكلمه مرققه ازاي تؤمنوا خد بالك ان الميم هنا مكسوره عشان تقول تؤمنوا في ناس تؤمنوا لا تؤمي تؤمنوا بالله ما دام الباء الباء مكسوره لفظ الجلاله مرقق بالله وحده شوف وحده اذا وقفت هتوصل واوصل الوصل اجمل هنمد اربع حركات عندك الواو الصغيره وفوقها الشرطه العريضه عشان بعد المد ده ايه همزه وحده الا الا مرققه قول ابراهيم رقق لي اللام دي بتاعت قول قول ابراهيم واحنا خدنا ابراهيم الباء هنقلقل لابيه شوف الباء هنا مكسوره ازاي ومرققه لابيه لاستغفرن اذا وقفت بس ما تقولش لا استغف لا أس لا استغف لا لا است لا استغفي رن لك لك مرقق وما برضو المد المنفصل اهو عشان بعده همزه القران سهل وما املك لك لك سكن الكاف اذا وقفت وما املك لك من الله احنا اتفقنا وبنقول ما نقولش من الله منا منا النون مرققة دائما من شيء نون وبعدها الشين والشين من حروف الإخفاء وعندك إذا وقفت من شيء إنما إذا وصلت من شيء ربنا طب ده تنوين مش لازم أغن لا ما تغنش لأن كل تنوين بعد راء أو كل تنوين بعد لام ما تغنش العلماء بيسموه ايه بقى ادغام كامل بدون غنة هنقول من شيء ربنا الراء بقى فخمها عليك توكلنا عليك مرققة توكلنا مرققة وإليك أنبنا برضو كل الكلمات دي مرققة لكن الباء هنا قلقلها مش انت عارف ان كل باء في القرآن سواء تقف عليها او في وسط الكلمه زي ديت ما دام عليها السكون قلقل انبنا واليك مرققه ايه تقول ايه المصير الما ولا الما واليك الماء المصير وانت عارف ان كل راء بيسبقها عند الوقف ترقق المصير ربنا خدناها لا تجعلنا انت عارف ان الجيم بتعطش وهنا بتقلقل لان عليها السكون زي الباء فتنه الكلمه مرققه للذين صح بس ايه كفروا ما انت عارف مش كل مره هقول لك هنقول كفروا واغفر شوف الف هنا الف مرققه طب والراء الراء عليها السكون نعمل ايه الراء اللي زي دي اللي عليها السكون اذا كان يسبقها حرف مكسور زي ده رقق هنقول واغفر والواو هنا رققها و واغفر لنا لنا مرققة را ربنا مش ربنا ربا ربنا وهتوصل عندك المد اهو بعد الهمزة ربنا إن إنك عند الوصل افتح الكاف إذا وقفت بتسكن إنك أنت هنا في غنة علشان النون ما أنت تاخد بالك كل نون تاخد بالك منها شكلها إيه ووضعها إيه هنا لازم نخفيها بدون تشكيل اهي فلازم تغن أنت العزيز العزيز كلها مرققة الحكيم برضه كلها مرققة لقد ادي الدالة هي جات لك عليها السكون ما تنساش كان لكم بيقول لك حاضر إذا جت مين بعدها فيه أحسن تخفى منك وتقول لكم في خطأ هنا اظهر الميم لكم فيهم لكم فيهم فيهم كلها مرققة وادي الميم الساكنة اللي لازم تظهرها أسوة خدناها حسنة خدناها لمن كان ما فيهاش مشكلة يرجو الله رأى الياء واليوم الآخر رأى الراء لأن قبلها مكسور ومن يتول إذا وقفت هنوصل ومن يتولى فإن الله النون لازم تغنى وترقق هو الغني الحميد نقرا اللي خدناه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته